السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال حديثنا حول أسباب التفريط في أعمال اليوم والليلة عمل اليوم والليلة المراد منه الأعمال المتعلقة بالفرائض والمتعلقة بالنوافل التي دائما يجعل الله سبحانه وتعالى فيها أو بسببها ثباتا للعبد وزينة لهذا الإيمان وتثبيتا لهذا الجنان في طاعة الرحمن جل وعلا اتكلمنا قلنا إن من الحاجات اللي بتخلي الإنسان يفرط ويقع في التفريط هي أول حاجة قلنا الوقوع في المعاصي الأمر الثاني وهو التوسع في الأمور اللي ممكن نقول عليها التوسع في المباحات التوسع في المباحات أحيانا بعض الناس ممكن يستغرب يعني ايه توسع في المباحات حاجة مباح إيه المشكلة اللي أنا أتوسع فيها المشكلة إن عشان نتفهمها أحيانا واحد بيروح التدريب يتعلم حمل أثقال مثلا فتلاقي المدرب يديله حاجات خفيفة يديله خمسة ستة كيلو في البداية كده فيشيل ويحط وبتاع بعد أسبوع أسبوعين يبدأ الموضوع ده يزيد لكن في ناس ما شاء الله جنبه بيشيلوا بالخمسين وستين كيلو فهو عاوز يكون زيهم يقول له لأ أنت حاول تتدرب على الموضوع دوت حاول تتدرب على الموضوع دوت في البداية أنت لسه في المبتدأ فخلي بالك من الإيه هذه الأمور اللي هو بقى الطعام والشراب والنوم والكلام والخلطة وطبعا ده كلام السلف زمان كلام المعاصرين بقى تزود بقى عليه بقى مواقع التواصل سواء واتساب فيس بتاع انت لو ما اتدربتش ان الشهوات المباحة انك تتحكم فيها هتخسر كتير ليه بقى لان اول مجاهدة انك تكسب نفسك وانك تتحكم في نفسك في الحاجات البسيطة اللي بتتكرر لان الحاجات المباحة ديت بتتكرر عليك نفسك بتقول لك يلا قوم كل قوم اشرب قوم نام افتح الموبايل طيب يا ست الكل ما انا لسه باصص فيه من شويه لا افتح بقول لك بص تاني هتلاقي فيه رساله جديده على فكره في خبر دلوقتي على الفيس طيب يبقى انا طب نص ساعه وابص لا بص دلوقتي فده مباح مجرد دي ان ده مباح فدي شهوه مباحه شهوه التتبع الاخبار الخلطه بالناس المجتمعات الكلام شهوه النوم شهوه الشراب شهوه الطعام الكلام ده كله فيه مشكلة فيه؟ لا ما فيهوش مشكلة لكن أنت مهم جدا تكون أنت متحكم فيه. مهم جدا إن الحاجات ديت تكون أنت اللي بتقودها مش هي اللي بتقودك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حسب امرئ لقيمات يقمن صلب يعني يكفيك لقيمات. طيب إن كنت ولا بد فاعلا ما فيش مشكلة. تلت وتلت وتلت الحديث المشهور جدا فثلث لطعامه وثلث لشراب وثلث ايه لنفس ناس كتير بتقرأ هذه الأحاديث وأحاديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه يقرأوا الأحاديث ديت في مجال الصحة لكن أهل السلوك والعرفان يقرؤون ويذكرون هذه الأحاديث في مجال المجاهدة في مجال المجاهدة لأنك يعني يقول لك قم عن الزاد وأنت تريد الزاد يعني ايه الكلام ده هم عاوزين يقولوا ايه طبعا الكلام ده عاوزين نفهمه صح عشان نطبقه صح انا ليست هذه دعوه لترك الطعام وترك الشراب وترك النوم وترك الكلام وترك الايه فضول المباحات لا احنا بنقول فضول المباحات يعني الحاجات الزائده الحاجات الزائده يعني النهارده الخميس يلا هناكل ايه تلاقينا قاعدين ما يقرب من ساعة لربع نص ساعة ونطلع ورقة وقلم ها يلا يا محمد هتاكل ايه؟ أنا هاكل اتنين بانيه وواحد مش عارف ايه وواحد ايه وبعدين رجع طب بص لا لا لا خلي الكبدة ديت الكبدة دي خليها بكذا وبعدين شوية لا لا لا, لا خليها كذا كذا طب هنج... ونعدي بقى على الستة ونكتب القايمة وبعد ما نكتب القايمة نرجع تاني يلا بسم الله واحد يقول له المشروبات لا انا عاوز انا عاوز كوكاكولا يا ابني كوكاكولا دي خلاص الناس نسيوها لا انا عاوز كوكاكولا وعاوزها اللي هي الحجم الصغير مش الحجم الكبير طيب اكتب جنب محمد حجم صغير كوكاكولا التاني لا انا عاوز ميريندا تفاح التاني لا مرت- برتقال والتالت عاوز ديو والخامس نخلص الموضوع ده قعدنا قد ايه حوالي يمكن 30 دقيقه 40 دقيقه هناكل ايه طب ده اسمه ايه يا جماعه ده عم يبقى مره في حياتك بتعمله مره كده يعني ايه لكن لكن ده فضول يعني انت عشان تقول انت هتاكل ايه تاخد الوقت ده كله انت عندك الطرف العالي ده ده دليل على ايه يا جماعه هذا ان دل على شيء يدل على انك لديك كثير من الاوقات لا تستغير انت غير مشغول بيها مش فارقه معاك طبعا انا ما بتكلمش دلوقتي في دايره الحرمانيه خالص لا بس يا جماعه دايما الفراغ بيؤدي للا شيء شوفوا انظروا الى جميع الناجحين في الدنيا او في الاخره حتى لو الناجحين من اهل الكفر لازم تجده ان احد امتيازاته واحد الصفات بتاعته انه يستطيع انه يقضي وقتا في في الامور النافعه يقضي الوقت بتاعه في الامور النافعه حتى لو ناجح في الفساد بالمناسبه يعني يعني لو ناجح في تجاره المخدرات هتلاقي وقت الفراغ عنده مش كتير طبعا نجاح آه، لا ينفعه يوم المعاد ان لم يتب لكن انا بس بوصل لكم الفكره خلاص طبعا انا بكلمكم ايه في قعده احنا قعدنا نص ساعه 40 دقيقه نقول هناكل ايه في روايه بقى حسنه ان الناس يقول لك ايه بقول لك ايه ما نطلع ناكل آه، عند فلان يلا بسم الله بسم الله نطلع عند فلان دي محافظه تانية محافظه تانية يلا بسم الله ويطلع محافظه تانية رايح فين رايح اتعشى يا سلام عليك تاخد قد ايه بقى تاخد ساعه ونص رايح ساعتين وساعتين راجع وطبعا ايه موكس حوالي ساعتين ثلاثه في المطعم تلاقي الموضوع كله يقول لك اصل احنا كنا خارجين لا دي مش اسمها خارجين اسمها حاجه تانية بس انت بس بتضحك على نفسك ده يوم من عمرك رايح يا حبيب قلبي هذا اليوم هتيجي يوم القيامه تبص فيه خليني ان انا اقول لك انت لم ترتكب فيه شيئا محرما ابدا لكن بص على الصحيفه كده تبص في اليوم كامل ما تلاقيش فيه حاجه تقل الصحيفه مفيش خ- خالص حاجه وتيجي بقى والدته تقول له ايه يا عبد الرحمن تعالى معايا نروح لتيتا اصل تعبانه شويه يوه مش فاضي يا ماما عندي والله مشاوير وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا إيه تقول لزوجها تعالى بس اروح لمامتي وتعبانه وانت من زمان ما رحتش لماما والكلام ده كله لا لا مش فاضي طب وراه ايه الباشا صاحبنا الطيب ده عنده ماتش كوره مع زمايله ومره واثنين وثلاثه طبعا اتكلم بقى على الايه على الموضوع الديمومه اتكلم عن الديمومه لا اتكلم عن ان هي تبقى لقطه مره مش عارف ايه الحاجات دي كلها ثم يا جماعه الخير المباح والاحتياجات دي كلها هي مطلوبه ولكن هذه هذا هذا الامر يكون تبعا لا استقلالا يكون تبعا لا استقلالا يعني واحنا طالعين في الجيش كده تسابقين يا عائشه اه يلا فالاصل ان الامور دي بتكون في وسط الجديه عموما يعني احنا في مشوار دعوي في هذه المحافظه ايه رايك ندخل المطعم ده بيقولوا المطعم ده كويس يلا بسم الله فانا النهارده الموضوع داخل الاطار الجديه داخل اطار الجديه الموضوع ده ضروري استيعابه لان يا جماعه الخير نفس في المباحات تقريبا بتديك كام امر نفسك بتلح عليك في المباحات في اليوم كم امر كم مرة في موضوع الأكل كم مرة في موضوع الشرب كم مرة في موضوع النوم كم مرة في موضوع الكلام كم مرة في موضوع الخلطة كم مرة في موضوع مواقع التواصل كم يعني أمر بتديهولك وكم توجيه بتديهولك 300 400 500 أو- توجيه أليس كذلك يعني في توجيهات حضرتك لو في ال 500 توجيه ده ما بتقولش لنفسك لأ هي بتكلفك 500 مرة مهمات يلا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا بص على الهاتف طب ما انا لسه باصص لا معلش هنبص تاني وتالت ورابع وخامس نفسك لو عرفت ان هي امام شخص بيحسن فقه المخالفه لا فقه الموافقه هيبقى فيه قدر معين من المجاهده هتبدا تجاهدها ابدا بقى اقول لك يلا قيام ليل اه تد- تدي معايا ليه لان قيام الليل اصلا زي ما هيجي معانا ان هو بيساعد جدا في ال... هو اصلا قانون المجاهده كله فيه لان احد الحاجات اللي في القيام الترك مثلا هنجهز نفسنا ان احنا نت- نسيب الحاجه المحرمه نسيب الرشوه نسيب ال- ال- ال- اطلاق البصر نسيب حاجه محرمه مش هتقدر ليه لان الحاجات المباحه البسيطه ديت نفسك آه، خلاص انت مسلم نمر فيها فانت مش قدر- قدرت عليها فبالتالي مش يا واحد يكون قاعد كده آه، يتكلم اي كلام ما تراجع نفسك هو الكلام ده مفيد ولا لا يعني واحد يقول لك الجو بارد يعني احنا احنا دلوقتي استدفأنا يعني عما انت قلت الجو بارد يعني بقينا الدنيا بقت دفت احنا كلنا حاسين ان الجو بارد انا طبعا ما بقولش ان الواحد ما يقولش الكلام ده عشان يعني اكد على المعنى ده الله يبارك لكم انا لا اقصد ان احنا ندخل في اطار الوسوسه او الايه الاطار الغير منضبط لكن انا اريد ان في ناس بتتكلم كلام كتير ومشغوله كتير بالحاجات ديت والحاجات دي بتاخد منها ليه بقى لان انت مثلا على سبيل المثال انا جيت اصلي آه، الشيطان بيدخل للانسان من نفسه يعني الشيطان كده مثلا انا راجل يا جماعه ماليش في الاكل خلاص انا كمحمد راجل ما يعني موضوع الاكل ده عندي آه، هو عادي يعني ما مش راجل عندي تذوق عالي واعرف افرق و- وعندي طموحات عاليه والكلام ده اه خلاص ده, ده هل تتخيلوا ان الشيطان هيجي لي في الصلاه يقول لي يا سلام يا محمد لو كلنا دلوقتي ملوخيه من عند مش عارف ام الح- أم الحسن ولو كلنا مش عارف عند مين من عند البرنس لو كلنا مش هيعرف يخش لي من الباب ده ليه؟ لان الباب ده هو مطفي عندي يخش لي من ابواب تانية فالشيطان كما يقول ابن القيم يشم الانسان هو يدخل عليك ويعرف مودك ايه واحد آه، مثلا آه، مشكلته مع آه، الاكل هتلاقي الشيطان بقى يقول له احنا لو تعشينا آه، القيام هيظبط لو وقفنا كده وفي مانجا عويس النهارده جايه يعني انا حاسس كده ان ايه الاداء هيظبط فطول ما هو قاعد بيصلي قاعد مشغول ان الاداء هيظبط ازاي وقاعد سرحان ومش عارف يقول الكلام ده فالشيطان قاعد يلعب معاه فين في دايره الدايره دي هو سمح ان هي تكون موجوده من البدايه وتاخد مساحه كبيره موضوع الكلام والخلطة والنقاشات اللي ملهاش آه، يعني حد تلاقي الشيطان يخش له من الباب ده احنا نخلص ونكتب كذا وعلى فكرة مهم جدا انك تكتب ال post ده وال post ده هيجيب لايكات بطريقة معينة و- وهكذا فاما نيجي نلاقي السلف ان هم بيتكلموا ان الفضول المباح المباحات والتوسع فيها بيؤدي في مشكله لا ولذلك في دعاء مين فيكم يقدر يقوله عن قلب حضور قلب ورضا عقل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني اللي رايح على قد اللي جاي او اللي جاي على قد اللي يعني الدنيا ايه بسيطه خالص مين ممكن يدعي الدعاء ده بحضور قلب في واحد ممكن يدعيه يقول يا رب يعني الدعاء ده بس من باب البركة بتاعت الامتثال يعني أنا لا أريد إن الدعاء ده يحصل يعني يا رب أنا مش عاوز الدعاء ده يستجاب بس أنا هقوله يعني من باب إن النبي قاله آه، الله سبحانه وتعالى هذا ليس دعاء بالتضييق لكن آه، كل واحد يا جماعة بيبقى عارف ما يحسنه آه، ما ي- يعني يحسنه وما يساعده آه، انا آه، ممكن آه، اشعر ان انا لو كلت كويس آه، بأدي كويس في ناس كده في ناس فعلا آه، الاداء بتاعه بيظبط لما بياكل كويس يعني في واحد زي الدابه كده تديها تديك يعني تاكل الحصان كويس ويلا بسم الله يديك وفي واحد آه، لو اكل لا بيقعد لو كل كويس ما ما- في ناس لو خرجت فسحه فسحه واحده كده يعني كان في شباب كده يخرجوا مثلا يروحوا عند البحر في اسكندريه ولا في اي مكان يقعدوا يوم ولا يومين يرجعوا عندهم طاقه عاليه جدا ليه راحوا مكان ايه كما قال الله في البقره الصفراء تسر ناظ- الناظرين هو نظره اتغير فاتحرك في ناس تانية لا بيجي انتخ يجي يقعد يجي يريح فانت تكون عارف نفسك كويس جدا في ناس لو اتعشى لو اتعشى جامد مش هيعرف يقيم الليل وفي واحد تاني لو آه، ما اتعشاش مش هيعرف يقيم الليل فانا اللي عاوز اوصله لحضراتكم ان الموضوع مش يعني النبي صلى الله عليه وسلم سال ابا بكر وعمر قال له كيف تقوم الليل ابو بكر على موضوع الوتر قال انا اوتر قبل ان انام عمر قال لا انا بنام ثم اقوم قبل الفجر واوتر قبل ايه فالاثنين دلوقتي متفقين ولا الاثنين مختلفين الاثنين الآن مختلفين صح واحد في البداية واحد في النهاية فقال النبي لأبي بكر أخذت بال بالعزم آه، معذرة بالحزم وقال لعمر رضي الله عنه أخذت بالعزم أبو بكر ما سابش نفسه هو عارف نفسه لو ساب نفسه ممكن إيه الأمور إيه يعني ينام بتاع عمر لا عمر مسيطر ويقدر عنده عزم جامد جدا ومسيطر على نفسه هو يقول أنا أقدر إيه فكل واحد بيكون فاهم نفسه كويس المشكلة فين المشكلة إن المرء إن نفسه تضحك عليه مرة واثنين وألف ولسه برضه ما فهمش المعادلة لسه ما فهمش المعادلة ان هو كل مرة يجي يقول انا ان شاء الله آه، مش هسهر الليل وهنام بدري عشان اقيم الليل يجي على الساعة 3 مش قادر لا عارف ينام اصل هينام فين خلاص الفجر كلها ساعة وايه ساعة واقل من ساعة ونص ولا عارف إيه يقوم يقوم الليل فيروح عامل ايه مصلي يلا بسم الله آه، ركعة الوتر وفي رواية يضم لها الشفع والوتر والشفع مع الوتر وخلاص الموضوع انتهى طب الموضوع ده انت بقالك فيه تقريبا من رمضان اللي قبل اللي فات بتقوله وخلاص بقى مفترض تفوق فيبقى من الحاجات المهمة التوسع في الم- إيه؟ في المباحات والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الرب جل وعلا قال ولا تمدن عينيك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرف الله سبحانه وتعالى وشرح صدره وطيب قلبه هذا النبي لو أطلق بصره لمتاع الدنيا هيكون في إيه؟ ده خلاف الأولى فلذلك الله سبحانه وتعالى قال له مرشدا له ومعلما لنا آه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لكن في بعض الناس طول ما هو ماشي عينه على إيه الله شايف الفيلا دي الله شايف الباب ده الله شايف اللون ده الله ادي الناس اللي بتعرف تبني ادي الناس اللي ساكنه ادي الناس اللي معاها عربيات ادي الناس اللي مش عارف ايه ادي الناس اللي كذا يجي يصلي يلا بقى بسم الله هنصلي الله اكبر يبدا بقى يسرح بقى ان في عربيه تويوتا آه، لونها مش عارف ايه هي ديت اللي هيجيبها ومش عارف ايه والشيطان يقول له يا سلام ويقوم فتحه السقف بقى بتفتح كده وهو قاعد امال يتخيل فتحه السقف يلاقي الامام بيقول ايه السلام عليكم ورحمه الله بس ويرجعه تاني فالشيطان عرف يخش له منين من ملف من نافذه هو فاتحها ومتعلق بيها الباب ده ضروري احنا ننتبه ليه ان التوسع في المباحات الش- ال- ال- ال- السلف مش مقصود م- مش قصدهم انك ما تاكلش مش قصدهم انك ما تشربش انك مش تهتم باللبس ادخلوا على المولات شوفوا هذه امه الامه ديت والاستهلاك بتاعها عامل ازاي خاصه اخواتنا في الخليج عندهم يعني ورد ورد يقول لازم يروح لازم كده زي ما بي- يعني زي ما الناس بتستلم الايه الحجر الاسود هم دول برضو طول ايه كل شويه لازم يستلموا ايه الاماكن دي تدخل الاماكن دي تقول سبحان الله الناس دي وكل يوم بقى كل شويه لبس جديد وماركات جديده ومش عارف ايه حاجات جديده وبتاعات جديده فخلاص بقى ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جه يصلي ولابس حاجه الهته عن الصلاه خلعها قال لا ده كده في حاجه غلط الهتني عن صلاتي انفه انت كم حاجه بتلهيك كم حاجه بتلهيكي آه، اتعرض نفسك كتير لصفحات وتعرضي نفسك كتير لصفحات احسن طبق محشي احسن مش عارف شيف في الدنيا آه، شوفي مش عارف عصير ايه بيتعمل بطريقه ايه والمسكينه تيجي تنام وتشوف بقى الاحلام وتشوف بقى الايه الباتيهات عامله ازاي واللبس عامل ازاي وكلنا حوريات لازواجنا وقاعدين فتكات وما فتكاتش فالكلام الضغط ده اما تعرض نفسك للضغوط دي كتير ما خلاص ال- ما هو يا جماعه عقلك ده قلبك ده زي الخلاط كده فانت قاعد عمال تدخل له الحاجات ما- فهو المكنه هتدور على ايه؟ الخلط ده هيدور على ايه؟ هيدخل الكلام ده بقى عشان كده احد مساوئ ال- ال- المساوئ التربويه اللي بتاعه الانستجرام والحاجات ديت الصور اللي بتتعرض ليه انت يوميا بتتعرض لكثافه من الصور اه الناس اللي عايشه وده اللي راح فين وده جت منين وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا يعني آه، في احد ال- ال- الحاضرين بيقول لك شغلتنا اموالنا واهلنا ده دي كانت منزله كان هم بيقولوها النهارده حتى شغلوا عن اموالهم وأه- واهليهم بحاجات تانية فتلاقي مواقع التواصل والكلام ده ليل نهار انت مشغول بغيرك مشغول بغيرك ودايما آه، نظرتك عن الذات موجودة في أفواه الغير على حسب هيقولوا عليا ايه فده بيعمل ايه بيبهدل الدنيا انا شايف الانستجرام النهارده والجيل الصاعد دلوقتي عنده خطر كبير جدا في النقطه ديت الجيل اللي هو ايه ممكن نقول آه، يعني تحت 20 سنة معظمهم موجود بكثافة في موضوع الصور ده فتلاقيه كل شوية زميله صور كذا وعادي جدا ممكن أصلا يبقى في المعرض ويركب عربية ويتصور والمسكين افتكر إن دي عربيته ويبدأ بقى إيه يغمى عليه نفسيا وادي الناس اللي عايشة وادي الناس اللي مش عارف إيه والكلام ده كله زائد بقى كمان بعيد عن حق عن القصص دي كلها والانشغال القلبي يكفي حتى الأذى اللي ممكن يتعرض ليه الإنسان من حسد أو إيه أو يعني آه، غبطة غير مشروعة المهم يعني يدخل في إطارات صعبة جدا يعني ف يعني أعتقد إن ده كافي في النقطة ديت فضروري إن إحنا نراجع تاني ون- ونقدر آه، نتحكم يا جماعة لأن من من قوانين المجاهدة من قوانين المجاهدة يعني مجاهدة النفس دي لها قانون قلنا من ضمن القوانين إنك تتحكم بالشهوات المباحة من ضمن القوانين قطع العوائد قطع العوائد يعني إيه العوائد يعني ما تتعلقش بعادة يعني واحد بيقول لك أنا أشرب قهوة كل يوم أنا لازم مش عارف آه، أنا بص لو ما شربتش القهوة المود بتاعي ما- مش عارف إيه ده بيعمل ايه دلوقتي؟ يعني يعني ايه فكره ان انا ليا عاده؟ يعني العمله اللي في الظهر لا، ده الوجه الظاهر، الوجه بقى الخفي من العمله دي ان هو محافظ على عنده دوام على محبوبات النفس، دوام على محبوبات النفس، من قواعد مجاهده النفس انك تكون عندك دوام مداوم على محبوبات الرب. وعشان توصل لدي لازم تنهى النفس عن هواها لان اول قاعده في مجاهده النفس خالف نفسك، خالف هواك. ونهى النفس عن الهوى دي من أوائل القواعد في مجاهدة الايه في تزكية النفوس وارتفاع الإيمان إنك تخالف هواك فلما الإنسان دايما يكون ليه عادة طب الحل إن هو يقطعها لا يقطعها يعني إيه يقطعها يعني لا يداوم عليها عادي جدا النهاردة مفيش قهوة ايه ليه وبتاع وفين وبتاع لا لا لا ليه الفكرة فين انا اريد ان انا اتحكم في نفسي لا تتحكم فيه بيشبهوا النفس ديت اعزكم الله بال- بالدابة اعزكم الله كالحمار الحمار والحصان ده عشان انت تركبه مش هو اللي ايه اللي يحمل ما ينفعش انت تبقى شايله يعني استشعر كده انسان شايل حمار هو مين شايل مين هو مين اللي بيقود مين افضل عاده الا يكون لك عاده أفضل عادة ألا يكون لك عادة الموضوع ده مهم جدا دي كلمة للرافعي بالمناسبة آه، أسأل الله أن إيه يرفعه في الآخرة آه، فأنا آه، اللي أنا عاوز أركز فيه و- ونأكد عليه إن عادي إنك يكون تشرب قهوة وبتشرب شاي وليك حاجات كده معينة وطقوس خاصة بيك بس خلي الطقوس ديت لا تتحكم فيك ولكن أنت تتحكم فيها أنت تتحكم فيها يعني بما ان انا اتكلمت في مجاهده النفس اخلص الموضوع ده عشان آه، ما يعني إيه، لا اقطع حبل الافكار يعني آه، قلنا الدوام على محبوبات النفس يبقى قلنا اول قاعده من قواعد مجاهده النفس خالف هواك الحاجه الثانيه التحكم في الشهوات المباحه لان اللي هينفع هنا هينفع هناك هيقدر ايه ال- ي- ي- يعني اللي هيقدر يقود هنا باذن الله يقود بقى في الشهوات التانية اذا كان في المباح سيطر عليه ودي احد فلسفه الصيام ان هو بيعودك ان الاكل ممنوع الطعام ممنوع الشرب ممنوع الحاجات دي كلها ممنوعه الدوام على محبوبات النفس لا قطع العوائد اقطع الحاجات دي اللي بعدها الدوام على محبوبات الرب جل وعلا اسالكم سؤال من خمس سنين إلى الآن إيه الحاجة اللي أنت من هي من محبوبات الله سبحانه وتعالى وأنت مداومة عليها غير الفرائض غير الفرائض حاجة من السنن حاجة من النوافل اللي هي بقى أدومها وإن قل أدومها وإن قل أنا مش محتاج حضراتكم تجاوبوا بس إنكم إيه تنكشفوا أمام أنفسكم بقالك عشر سنين إيه الحاجة اللي محافظة عليها النقطة دي ضرورية جدا جدا جدا إن إحنا ننتبه ليها آه، موضوع ليس كل ما تشتهيه النفس اه او كل ما اشتهيت اشتريت أو يعني اثر على عبد الله بن عمر ان كان قاعد وقاعد بقى ياكل بقى فمهم يعني واحد بياكل لحمه والدنيا بتاع. فوالده عاوز يربيه ليه؟ لان يا جماعه اللي بيربي ال- تربيه الرواحل تربيه الكبار تربيه القاده غير تربيه العبيد يعني لما بتربي انسان يطلع اسد غير ما بتربي انسان يطلع ايه يطلع نمله آه، اللي تقول لك حتى في الامثله يعني وقلنا قبل كده آه، كن نمله تاكل سكر صح لكن آه، كن اسد تكون يعني زعيم الغابه وانك تاكل لحم فتربيه الاسود غير تربيه ان ايه غير تربيه ال- آه، الغزلان غير تربيه النمل فانت على حسب فعبد الله بيربي ابنه تربيه الساده لا تربيه العبيد الساده اللي هم ساده الدنيا فدخل عليه فوجدوا قدامه اكل كتير وبتاع والكلام ده كله وفي لحمه وكده فقال له ايه قال له ماذا ما هذا يا عبد الله ايه ده بقى ان شاء الله قال له يعني طعام اشتهيته فاشتريته قال وكلما اشتهيت اشتريت هو بيقول له أو كلما يعني عاوز يقول له الاستمرارية هو لا ينكر عليه الاستثناء لا ينكر عليه الأحيان يعني أنت أحيانا خلاص جبنا أكل من بره النهاردة بكرة بعده آه في ظرف النهاردة ماما تعبانة آه في فرح كده والله المهم غيرنا جو النهاردة لكن عبد الله بيقول له إيه عمر بيقول لولده عبد الله بيربيه على معنى تاني بيقول له أو كلما اشتهيت اشتريت فهو مش عاوزها تبقى ايه احد مرتكزات الحياه بتاعته بقول له لا انا عاوزك في يوم من الايام ان نفسك في يوم من الايام تقول لك آه، اشتري تقول لها لا مش هشتري بس وانت قادر ومعاك الوقت ومعاك المال ومعاك كل حاجه ونفسك بتحدثك لا ليه لان نفسي انا هاجي في يوم من الايام حاجه يكون ليا فيها هوا اقول لها لا تقول لي خلاص ماشي لكن في بنت معديه وحاطه عطر معين وجذاب جدا ولبسها لبس شيك جدا وحاجه يعني تخطف العقول والقلوب والمناظر حاجه اضطر عاوز نفسي تقول لي بص اقول لها لا لكن لو هي هزماني في كل مناحي الحياه تقول لي بص اقول لها لا تقول هتروح على طول ضرباني كف تقول لك بقول لك بص يعني بص يعني انت هتيجي تعمل لي فيها دلوقتي شمشوم ما انت طول عمرك ده انا بجيبك في كوبايه الشاي هتيجي تعمل لي هنا يعني سبع البرومبا فهتلاقي نفسك من غصب عنك في حاجات كتير بت- بتقع وبتسرح لان يا جماعه المجاهده بتتعلق دايما بامرين قسم بيتعلق بالجوارح قسم يتعلق بالجوانح اللي هي ايه النفس اللي هي القلب يعني الجوانح اللي هي القلب قسم بيتعلق بالجوارح النوم الاكل الشرب آه، فانت لازم تجاهدها ازاي وقت ما اريد لا ما تريدي اللي انا انا انا اللي اقود مش هي اللي تقود القسم اللي بيتعلق بالجوانح انك تتخلص من الاسترسال مع خواطر النفس لا مجرد الانشاء يعني الاسترسال اقصد الاسترسال الانشاء يعني جات لك خاطر وكده خلاص بتحاول ايه تبقى- لكن المشكله في الاسترسال المشكله في الاسترسال هديكم مثال يمكن اشرت ليه من شويه في آه، بدايه المجاهده في بدايه مجاهدتك لنفسك من جهه الجوارح انت قاعد تقلل الاكل والشرب والحاجات دي كلها طب انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي بتخنق على نفسك قاعد تخنق عليها تخنق عليها خلينا ادينا اديكم مثال قيام الليل قيام الليل ده آه، من جماله ان في كل صور المجاهده قيام الليل في صور كل قوانين المجاهده في قيام الليل ولذلك اول مهاره وقيمه وعباده اتربى عليها الجيل هي دي يعني استشعر كده دلوقتي لو قالوا ان آه، منصه فيس وشركه جوجل والناس دي كلها هيسيبوا اللي فيه وهياخدوا الاستاذه فلانه وفلانه وفلانه المجموعه اللي حضراء لي دي انتوا اللي هتديروا الشركه بس هنقول لكم ان في مهاره معينه لو اتقنتموها هتفرق معاكم جدا طيب بالله عليك قول لنا لان الموضوع كبير ده بيقولوا الاداره دي ده اداره دول نفس الكلام لما الله سبحانه وتعالى آه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا كان أول آه، شيء تربى عليه النبي والصحابة لمدة سنة كامل كاملة وكان فرض عليهم هو قيام الليل رغم ان مفيش قرآن كتير نزل ده لسه احنا بنتكلم يعني في خمس ست سبع تمن تسع أسطر من القرآن وقم الليل إلا قليلا كل دول وطائفه كمان شغاله بتقوم الليل اه سنه كامله سنه كامله ليه لان العباده دي هتفرق كتير جدا لان القول الثقيل يخففه مجاهده مجاهده كبيره لازم يبقى فيه مجاهده قيام الليل بيخليك تخالف نفسك هواك فده موجود في قيام الليل قيام الليل بيخليك تسيطر على الشهوات المباحه اللي هي اعظم مباح بيخذلك دايما النوم قيام الليل بيظبطه قيام الليل بيقطع العادة أنا قعدت دلوقتي اللي أنا ألعب قعدت دلوقتي لا لا لا لا دوام الليل في المداومة على محبوبات الله لا محبوبات النفس صح؟ فدواء قيام الليل في كل القوانين دي هنا بقى أنا تق... يعني قللت جدا من الأمور المباحة طعام وشراب وأكل ونوم والكلام ده كله جميل؟ آه فكرة الجوارح مش قلنا إن المجاهدة دي متط... يعني متعلقة بأمرين أمر متعلق بالجوارح وأمر متعلق بالجوانح القلب أنا دلوقتي جيت أصلي أنا نفسي دلوقتي نفسي مخنوقة جدا في ملف الإيه؟ الجوارح تصطدني فين؟ في الجوانح تقول لي بقى تروح داخلالي وتبدأ بقى إيه؟ تسيطر عليا في البداية هتبقى في خواطر صغيرة لكن الخواطر دي كلها هتخلص فين؟ في أول نص ساعة ليه؟ ما أصل هتجيلك فين؟ أكل وشرب ونوم ما أنت خلاص بدأت تسيطر فمش لاقي حاجة تجيلك فيها فهتهدى وده أحد المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى رزق بيها مين؟ سيدنا يوسف آتيتني من الملك ملك مصر مع أنه ملك نفسه معاذ الله خلاص سيطر عليه السلام ثم أن قيام الليل في موضوع المجاهدة في سر التربية والترقية لأنه بيحوي كل أركان بناء النفس أو مداخل أركان القرآن والذكر والصلاة وبيهون بقى التكاليف ومدخل لصفاء القلب مفيش تشويش مفيش تشويش فدي كانت استرسال شوية في موضوع التوسع في المباحات الحاجة اللي بعد كده اللي ممكن تعمل لي أزمة في ملف التفريط أو سبب هو عدم إدراك قيمة النعمة اللي أنا فيها قد يكون عدم إدراك قيمة النعمة وسبيل الدوام هو السبب في التفريط في العبادة لأن من لم يدرك نعم الله سبحانه وتعالى عليها عليه غالبا بيفرط فيها اللي بيغفل على دوام النعم بيغفل عن الشكر لئن شكرتم لا يزيد لا يزيدنكم وابن الجوزي بيقول كلمة جميلة إذا شكرت استقرت وإذا كفرت فرت النعم خلاص بتفر وإن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره الموضوع ده مهم قوي قوي قوي إنك تدركه إن الإنسان اللي بيفرط في الشكر بي بيقع في التفريط طب يعني إيه معلش على سبيل المثال ايه اللي بيخلي الانسان يفرط في الحرام ويقع في يفرط في اعمال اليوم والليله والاعمال اللي بتاخد بقلبه وايمانه ويقع في الغلط هو لم يعد يشكر نعمه الله ان لديه زوجه يقضي معها وطرها او العكس فبالتالي لما لم يعد يشكر هذه النعمه شكر بحضور قلب وعقل خلاص هذه النعمه لم لم يعد يراها فيبدا يشوف ايه يشوف يقع في حاجات تانية بقى يبدأ قلبه يتجه لحاجات تانية يبدأ نظره يتجه لحاجات تانية لأن الشكر لم يكن كافيا قاعد لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه فيما أعطاه من مال من مال حلال الرضا والقناعة والكلام ده فيعمل إيه؟ مش راضي ففقد الشكر فينشغل بأعمال تهلكه في اليوم والليلة وبالتالي يفرط في صيام وصلاة وزكاة وكل حاجة بقى يفرط في الأعمال ففكرة إنك تدرك النعم الدينية التي حباك الله بها الموضوع ده ضروري إنك تنتبه ليه لأن بعض الناس لما لا يدرك هذه النعمة واحد شايف إن أولاده هم ألم الحياة لا زينة الحياة فإيه اللي يحصل؟ خلاص تحدث الوحشة بينه وبينه وبينهم ويحدث إيه خلاص هذا البيت صار جحيما وبالتالي لم يعد مأوى للعبادات فيحصل تفريط فموضوع شكر النعم ده يا جماعة ضروري الإنسان يدركه مما يساعدك شكر النعم إنك تسمع وتشوف غيرك زي مثلا برنامج أحلى اللي كان بيعمله مشاري الخراز قديما بيجيب لك ناس ضايعة خالص وتشوف الناس دي عاملة إيه من الحاجات الغفلة عن الحاجة إلى عمل اليوم والليلة في واحد أصلا بيقول هو الراجل ده بيتكلم في إيه أنا مش فاهم حاجة هو عاوز يقول إيه إيه عمل اليوم والليلة والعبادات بتاعة اليوم والليلة أذكر صباح نوافل بتاع الكلام ده كله هو سبحان الله مش يعني يعني كان الجوزي بيقول كلمة جميلة جدا بيقول إيه يا هذا لا نوم أثقل من الغفلة هو في نوم أتقل من كده في نوم أتقل من الغفلة في واحد بيكون كده سبحان الله نايم نوم عميق يعني مثلا شوف على سبيل المثال احنا بنسجد كام يوم في اليوم والليلة اللي بيصلي 17 فرض 17 ركعة اللي بيصلي الخمس فروض بيسجد كام سجدة في اليوم والليلة بيسجد 34 سجدة بيسجد 34 سجدة السجدة دي لو انتبهنا فيها السجدة ديت هي إعلان استسلام بتقول له أعز أعز شيء يا رب فيا هو وجهي وعقلي صح هذا أضعه بين يديك مسكه كده تحطه بين يديك تقول له يا رب أعز شيء عندي فوانت في الموقف يعني انا اقول لكم دلوقتي انا دلوقتي لو انا حاضر قدامكم في الكاميرا وجها لوجه وانتوا شايفيني ومره واحده كده لقيته واحد داخل عليا كده من بعيد الكاميرا جايباه ومره واحده راح جاي واقف جنبي وراح ساجد قدامي هتقولوا ايه ايه ده ايه ده ايه ده, ده ايه الانكسار ده ايه الذل ده ليه بيعمل كده صح طب انت متخيل انك بتعمل كده 34 مره لربك بتعملها بتنكسر بذل ماذا تقول له وليه حاطط وشك في الارض ليه حاطط وشك وعقلك في الارض عشان ترفع وتقولي لا مش مقتنعه بالحجاب يعني انت حاطه راسك عشان تقولي كده طب انت كنت حاطه عقلك ده ودماغك ديت لمين مش عاوزه تخبي يعني تلبسي حجاب طب وانت كنت حاطه وشك اجمل ما فيكي على الارض في التراب ليه ده احيانا تبقى مسافره ومش لاقيه مكان تسجدي فيه فتسجدي على الارض تطلعي تلاقي وشك كله متطرب ايه اللي انت عملتيه ده اه ما انا احط وشي ليه يا طب انت فاهمه يعني ايه الكلام ده اه طبعا فاهمه ان انا عقلي ودماغي وكلها تسجد لربنا طبعا ما قالك غطي اللي على راسك ده وشعرك ده والبسي الحجاب قلت له لا ليه انا ما حدش يتدخل في حياتي ليه ففي انفصام فانت فاهم يعني ايه السجده دي طيب السجده دي يا جماعه لما حطيت راسك قلت له ايه ما السجده دي يا جماعه ال 34 سجده دي عامله زي التوقيع عارف كده الورقه اللي انت بتوقعها كل يوم كده في الشغل تكتب كده امضه فلان وبتاع والختم السجده دي سجدات انت بتوقع الوقع التوقيع ده بيظهر فيه اهتماماتك همومك مع طريقه ادائك والكلام اللي انت بتقوله انت قلت ايه في السجود بتاعك يا رب زوج مي يا رب يا رب زوج مي يا رب يا رب زوج مي وهات لها ابن الحلال ومش عارف ايه اه واضح جدا ان دي اهتماماتك صح عرحنا بالصلاة يا بلال ننادي حين تختنق الحنايا هو كده الإنسان بيبدأ حتى إذا إذا فزعه أمر أو أحزبه أمر أو أحزنه أمر فزع إلى الصلاة فانت لازم تبقى مدرك انت وان ان السجده دي كاشفه بتكشفك يعني ايه بتكشفك بتعريك يعني ايه بتعريني السجده اللي انا سجدتها في العشاء دي اه دي تعريه ليك يعني ايه تعريه مش فاهم اللي انت قلته ده بيمثل اهتماماتك ما في واحد هو ساجد بيقول له يا رب يا رب ييسر لي يا رب اتمام اتم علي النعمه في البرنامج اللي انا بأعده عشان ينفع الامه يا رب يسر لي يا رب ان انا اعرف ادخل عليها بكلمه اصلح ما بينها وبين زوجها يا رب اللهم افتح على لساني اللي انا اعرف اقول للبنت اللي بعتلي استشاره ديت انا مش عارف اقراها مستحي اقراها مش عارف اقول لها ايه فيا رب فاه لو احنا مشغلين كده حاطين تسجيلات كده وبنسمع انت قلت ايه اه ده واضح ان دي همومه احنا عرفنا اهتماماته ايه واحد ساجد يقول له يا رب انا مش عاوز اتفضح بكره فسبحان الله دي اهتمامات يا جماعة اهتمامات كل واحد ليه اهتماماته زي ما في واحد اهتماماته ان اهتماماته انه يدخل كلية ان الناس كلها تشاور عليه يعني ليه اهتمامات كل واحد بقى وايه وميوله واهتماماته يعني يعني سبحان الله ابن الجوزي بيحكي لنا عن اهتمامات كان بيمر عليها بتمر بيه فايه الاهتمامات بتاعته بيقول ايه بقى سرحان مع نفسه كده وقاعد بيقول ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200 ألف قاعد مال يحسب كده ويقول ده أنا أنا تاب على إيدي في في مجلس الذكر أكتر من 200 ألف أعتقد يعني ابن الجوزي أكتر منك بشوية صح؟ يعني أنت تقريبا يعني ما أظنش إن أنت هتكون عديت 180 هو بقى 200 ألف وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس برضو أعتقد أنه أعلى منك بشوية قال وكم سالت عين بيحكي يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى مد مده بمدد من عنده في الدعوة لدرجة إيه يقول وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل بقول كان مستحيل إن هي تسيل فيقول ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام وسع وسع وسع بقى عمركم شفتوه بيعيط قبل كده أهو ذليلكم في كل حتة وكلكم بتدعوا عليه بالرحيل صح؟ اه خليته يعيط من وعظي وكم سالت عين ايه متجبر بوعظي لم تكن تسيل وادي 200 واحد اسلم و200 الف واحد تابع على يدي فيحق لي بقى ان هو ايه لمن راى هذا الانعام ان يرجو التمام وربما لاحت اسباب الخوف بنظري الى تقصيري وزللي ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف عشرة آلاف يا جماعة اللي بيدي لقاء زوم حاضر له 500 ممكن ما يصليش جمعة ليه حاسس ان هو بلغ منزلة اليقين خلاص اللي بيكتب post ياخد 200 share ممكن ينتخ فيها يعدي صلاة العشاء فيقول فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف في المجلس ده ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه فقلت لنفسي شوف بقى الهموم كيف بك إن نجوا وهلكت إيه رأيك بقى لو كل دول عدوا وانت رحتي كيف بك إن نجوا وهلكت هو ده يا جماعة ما هو وظيفة الداعي وظيفة المصلح وظيفة المسلم اللي بيحب الخير في مهمات السبح مهمات السبح إن لك في النهار سبحا طويلا لأن المؤمن في وظيفة الليل والنهار ليه وظيفة صح ربنا جعل لنا في الليل القيام والسكن قيام إنك بتنام بس بتقوم وقيام والسكن اللي هو إن يكون البيت سكن ليك وسكينة والنهار السبح السبح ده لمهمات الدعوة الدين يعني أو مهمات الحياة فليله قيام بس قيام لإعلاء كلمة الله في نفسه ونهاره قيام برضه لإعلاء كلمة الله في الأفاق وكل واحد من دول له احتياجات بالليل له حاجة للنوم وفي النهار له حاجة للمعيشة المسلم الداعي المصلح اللي بيحب الخير في وهو مشغول بمهمات السبح بينشغل ببناء الإيمان لا استهلاك الإيمان فقبل الدرس يسأل الله يا رب وفقني يا رب وأثناء الدرس اللهم استرني ووفقني وبعد الدرس يا رب تقبل فهو مشغول بذكر الله في دعوته لكن في واحد لا يذكر الله في مهمات السبح مشغول قالوا علينا ايه اخبارهم ايه كم like كم تعليق كم share كم كذا كم كم كم كم بيضيع نفسه هنا بيقول لنفسه ابن الجوزي فقلت لنفسي لما شاف الأبهة ديت قال كيف بك إن نجا وهلكت فصحت بلسان وجدي بقول فقت فقلت إلهي وسيدي انتوا عارفين الكلام ده كله إمتى؟ يا جماعة وهو في عز التألق والتأنق يعني والناس كلها حاضرة له والشيخ ابن الجوزي حاسب ابن الجوزي الدنيا رايقة خالص فبيقول فقلت فصحت بلسان وجدي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا بيقول له يا رب لو ما أنا مكتوب علي اللي أنا هتعذب فلا تعلمهم بعذابي ياه إيه الجمال ده بقول له يا رب لو أنا كده كده هتعذب وكده كده أنا مشكلتي في مشكلة في نيتي فلا تعلمهم بعذابي مش حتة بقى أنا مش هدي الدرس تاني لا لا يا جماعة الفكرة إنك تصلح نفسك وأنت يعني واحد بيقول لك أنا عندي عجب فهو لما ساب المجلس خلاص كده العجب اتحل أنت خليت بعجبك بقيت أنت وهو وخلاص هيدبرك خلى بيك هيبهدلك لا الفكرة إنك تتخلص منه لأن الترك أسهل حاجة تعملها في حياتك لكن الصح إنك تعالج نفسك قال فقلت إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي إيه الرقي ده صيانة لكرمك لئلا يقول عذب من دل عليه قيل لنبيك اقتل ابن سلول المنافق قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه عشان الناس مش يقولوا شوفوا يا عم الملتزم راح فين لا لا لا أنا مش عاوز حد يسيء الظن بك شوف واحد وصل من تشريح النفس داخليا ان يصل للصفاء العالي ده ده معناه ايه بقى ده يا جماعه يعني ده واضح عشان كده بنقول إيه؟ انك لازم تكون فايق هو خايف على نفسه بيقول لا انا ممكن اضيع والكلام ده اتكرر منه بالمناسبة كتير يعني ده مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة لا لا هو بيقول أنا تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق تفكر محقق واحد قاعد معاه نيابة خد تعالى فحاسبتها قبل أن تحاسب وزنتها قبل أن توزن فرأيت اللطف الرباني فمنذ الط- الطفولة إلى الآن أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب يوجب عقوبة وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا ولو كشف للناس بعضها لاستحييت شفت الكلام العالي وبعدين بيقول لك خلي بالك ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي هو فاهم قوي وقعت بتأويلات فاسدة فصرت إذا دعوت أقول اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي ثم طلبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي بقول انا ما لقيتش الموضوع ماشي كويس قوي يعني فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم ازاي اللي انا بعمله ده وقد وقد وقد كنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود بقول وانا في التوهان ده كده والقلق ده وجدت ابا الو- أبا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت بيقول ايه بقى بيقول انا لقيت واحد كبير عاقل برضه قاعد ايه بيعاتب نفسه كده بيقول لها يا رعناء تقومين الالفاظ ليقال مناظر وثمرة هذا ان يقال يا مناظر قاعد هو بيقول ايه بيقول انا قرات لابو الوفاء ده عنده كتاب 800 مجلد فبيقول انا لما جيت اقرا له فبيقول سبحان الله استغربت جدا لقيته بيقول لنفسه اه انت قاعده بقى عمال تتكلمي وتقولي الالفاظ وتنتقي في الالفاظ عشان الناس تقول عليك ايه الله ده بتعرف تناظر عشان يقال مناظر ضيعت اعز الاشياء وانفسها عند العقلاء وهي ايام العمر حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر ثم ي- ينسي الذاكر والم- ينسى الذاكر والمذ- والمذكور اذا درست القلوب بيقول لك كل سنه وانت طيب هذا إن تأخر الأمر أصلا إلى موتك بل ربما نشأ شاب أفره منك فموه له وصار الاسم له على فكرة ممكن يجي واحد أحسن منك وياخد هو اللقب ويقول له أحسن واحد بيناظر ما عادش محمد ده بقى عبد الرحمن فيبقى ضايع ضعت دنيا وآخرة والعقلاء عن الله تشاغلوا بما إذا انطووا نشرهم يعني عما يموتوا حاجة تنشرهم وهو العمل بالعلم وبدأ يعني إيه يضغط على نفسه يعني ويتكلم معاه بوضوح يعني اللاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم تروح على طول تجري وإذا نصحت تعجرفت واحد يقول له على فكرة تتعجرف كده وتقول لا ومش عارف ايه وانا فاهمه انا بعمل ايه والكلام ده براحتك نسأل الله السلامة فيقول أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم حلم هذا الكريم عني فكيف يسترني وأنا أتهتك ويجمعني وأنا أتشتت وغدا يقول يقال مات الحبر العالم الصالح ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني والله لأنادين على نفسي نداء الم- المكشوفين معايب الأعداء ولأنوحن نو- نوح الشاكين للأبناء إذ لا نائح لي ينوح على ها- على- علي لهذه المصائب المكتومة التي قد, قد, قد سترها من خبرها وغطاها من علمها بيقول والله ما أجد لنفسي خل- خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها اللهم اغفر لي كذا بكذا بيقول أنا والله ما شايف لنفسي حاجة يا رب اغفر لي ده بده النهاردة اللي عنده صفحة بيقول اذكروا الله بيقول اللهم اغفر لي بالصفحة إن شاء الله يرجى بإذن الله وحسن الظن ده عالي بس بلاش الاتكاء العالي يقول ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها هذا فعله مني بيقول والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني من تسلط الأعداء ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها هذا فعله معي وهو رب غني عني وهذا فعلي وأنا عبد فقير إليه ولا عذري لي ولا عذر لي فأقول ما دريت أو سهوت يقول ما كنتش عارف أو أنا نسيت بيقول أنا ماليش عذر والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما ونور قلبي بالفطنة حتى إن الغائبات والمكنونات تنكشف لفهمي بيقول سبحان الله أنا أسرار العلم كانت بتتكشف لي فوا حسرتا على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا تروي على الناس دي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وشماتة العدو بي وخيبة من أحسن الظن بي إذ شهدت الجوارح علي وخذلاني عند إقامة الحجة سخر والله والله مني الشيطان وأنا الفطن اللهم توبة خالصة من هذه الأقدار ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدار وقد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك فاغفر لي سالفا سالف فعلي يعني دي مقامات عالية قوي بس مهم ان احنا نسمعها انا مش بقول لكم يلا اعملوا زيهم ووصلوا لحالهم لكن عاوز اقول لكم يا جماعة الناس دي كانت صاحية الناس دي كانت فايقة وفاهمين كويس جدا النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عشان الوقت هختم بيه آه، قاعد مع السيدة عائشة ففي عز الليل وأنتم تعلمون أن الزوج مع زوجته بالليل يعني الأنس والسكينة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كلام مليء ود ورحمة يقول زاريني أتعبد لربي ولا سبين أنا عاوز أتعبد لربي وشوفوا الجمال يستأذن زوجته للقيام أي جمال هذا أي رقي هذا حتى القيام اللي هو نفل يعني في يعني ليس بواجب يستأذن عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم بيقول لها ذريني أتعبد لربي فبيستأذن إنه يقوم فسبحان الله لأن هي مؤدبة ويتربت في بيت أبيها أبي بكر ورباها خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وربيت بالوحي كانت ممكن تقولي يعني هي لو قالت ايه اه طبعا قوم قم ما خالفت الادب ولكن لا لا تقول للنبي هكذا قم لا لا ما ينفعش تقول له قم كده كلمه كده ع- تطلقها لا لا قالت والله اني احب قربك شوفوا الجمال ما تقولوش طيب ماشي انا احب اللي انت تحبه لا عشان برضه ما تحسسوش ان هو اي حاجه ان انا عندي استعداد استغنى عنك وعن قربك تقول له ايه والله اني لاحب قربك واحب ما يسرك يا جماعه اتعلموا من الفصيحه عائشه يا جماعه من ممن آه، ملكت ناصيه اللغه العربيه وادب اللغه العربيه شوفوا الرقي رقي الزوجة وهي تتكلم معه تقول له إيه إني لأحب قربك أنا يعني برضه ما أقدرش أقول لك كده لا تقدر تقول له أمر فيه كده معنى التنفيذ قوم اعمل كده أدب عالي أوي يعني الواحد ممكن ياخد ساعتين ثلاثة في الحتة دي بس المهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام وفصلى فبكى فاللي نستفيده من الموضوع دوت إن شجرة الإسلام لا تسقى إلا بد- بدموع القائمين وعرق الدعاة ودماء المجاهدين ومداد العلماء بهؤلاء تسقى تسقى شجرة الإسلام فذلك كان أحد المعاصرين يقول إني أرجو أن أموت وأنا أتصبب عرقا لخدمة هذا الدين سبحان الله ومات وهو في مؤتمر يدافع عن السنة رحمة الله عليه فاللي احنا عاوزين نقوله ان الغفلة عن احتياجك وأهمية العبادة اليومية واليقظة اليومية يعني في ناس ليل نهار يقول لك اصل النهارده الخميس ايوه يعني النهارده الخميس ايوه يعني النهارده الخميس بقى بنخرج مع بعض لا ومعضود طل... طل... يعني لا كمان الجديد النهارده ان البنات بتخرج النهارده ده الجديد وبيخرجوا تقريبا النهارده يعني ايه الولاد بقى بيخرجوا اقل آه وبقى وكمان بحجه ايه ان الاسلام ما بيمنعش والاستقامه ما بتمنعش يا جماعه اي طريق سلكت وردت على اهله يا جماعه مش فيزياء هي مش فيزياء شوف الممارسات ديت اللي عملها قبلك جنى ايه مش هقول لك حاجه حرام ولا عمل حاجه غلط بس جنى ايه جاب ايه اللي مشي في الطريق ده اخرتها ايه وصل لايه ايما طريق سلكت وردت على اهله الطريق ده انت حاسس كده ان ان حياتك عدد الساعات اليوميه الاسبوعيه اللي بتقضيها في اللاشيء ده بيكون عندك ايه وعشان يعني نضحك على انفسنا نعمل ايه نحاول نحاول نفزلك الخروج نفزلكها النهارده في حنه بكره في في منا بعده في اي حاجه فيها ان وخلاص عشان بس نبرر لينا دي الخروجه ومش عارف هنروح لمين ونيجي من عند مين ونروح فين ونعمل ايه وتدخل بقى تلاقي اماكن كده مجموعه من ايه اللي سمتهم استقامه وضحك قد كده وهزار قد كده ويلا سيلفي قد كده وكل ده هي لله هي لله لا للمنصب ولا للجاه بس هي طالما انت بتقول هي لله اطمن خلاص الملائكه بتكتب وراك هي لله وبتكتب تقول خلاص ان شاء الله دول هيعدوا لا اقف مع نفسك انا اقول لكم على حاجه اعملوا زوم على زوم ان على شخصيه عبد الرحمن الصميت هات عبد الرحمن الصميت كده وزوجته وادخل جوه ادخل جوه قوي قوي تعالى ندخل جوه كده اما ندخل جوه في حياتهم الراجل ده كان فلوسه بينفقها ازاي اكله وشربه كان عايش ازاي سفرياته كان بيعمل ايه آه الاماكن اللي كان بيرتاح فيها فين آه الحاجات دي كلها ايه اخبارها زوجته عايشه ازاي هل كانت بتاخد الكلام اللي انتوا بتعملوه ده وتقولوه ده وتعملوه وليل نهار انا طبعا بكلمك في حد من المعاصرين ناجح هات اي حد واعمل زوم ان عليه اي حد عاجبك في الحياه اعمل zoom in كده في حياته ابو حمزه بيتر اللي هو يعني الالماني يعني فاتح المانيا يعني نسال الله ان يفتح عليه ويثبته اعمل zoom in كده في حياته شوف الشخصيه ديت عايشه ازاي في يومه كميه العلاقات بتاعته اخبارها ايه وفين وازاي المهام اليوميه الممارسات الحاجات اليوميه شوف اي حد ناجح اخرويا وعاجبك ادخل جوه في حياته وبص كده الراجل ده بيعمل ايه هل بدا انه بقى ياخد اقوال واصل سلمه بن الاكوع كان بي بيجري وكان احسن اسبق فارس اه عارف كان اسبق فارس امتى كان بيجري امتى وهو راجع من غزوه انت طالع من سايبر لهايبر لملعب لمطعم لبتاع وكل شويه تقول لك مش ساعه وساعه طب يا ريت ساعه وساعه طب يا اخي يا ريت ساعه و10 دقائق خد انت الساعه وهات 10 دقائق ونرفع بقى شعار النبي كان بيقعد مع زوجاته وزوجات النبي كان بيقعدوا مع يعني احنا تتخيلوا كده ان يوميا السيده عائشه قاعده هي وايه ام سلمه وحفصه وفاطمه بنعمل ايه؟ بنعمل دي بنعمل ايه؟ رايحين حنه الاخت فلانه كنا جايين من فرح الانصار بنعمل كذا اه كانت حياتهم بيعملوا كده بس في رساله عايشين ليها في حياه واذكرنا ما يتلى عايشين عايشينها فده يا جماعه الخير ارجو انا لم لا أريد أن حد يفهم من حضراتكم أن أنا أمنع شيئا لا أنا أهذب هذا الأمر لا أمنعه لكن أهذبه أحيانا عم بيكون في نتوء زايد أنت بتحاول تشيل الحاجة الزايدة اما يكون في شجره كده في عرق منها ناشز كده وبعيد انت بتحاول تهذبه عشان تظبطه مش بنقول نقطع الشجره لا قطعها غلط سيب الشجره جميله ولذيذه لكن هذبها شيل اللي الدوشه اللي حواليها ديت بلاش تبقى حياتك سبهلله لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره مش معنى انك بتخرج مع اصحابك الملتزمين ان دي دعوه وان ده عمل صالح وان ده حاجه هتسرك يوم القيامه انك ليل نهار تضيع وقتك فيها لا يا جماعه اجتمع عليه وافترق عليه صحبتك اللي بتخرج معاها دي انت حاسس ايمانك بيزيد ولا ديك بتضيع وقت بس عشان ما تضيعوش غلط لو كده جميل وبتاخد اجر ان شاء الله بس يا جماعة الخير في واحد بياخد خمسة جنيه وفي واحد بياخد ألف دولار في نفس الوقت فراج راجع أرباحك بتاعة الخير راجع أوقاتك أنا ما بقولكش إنك بتخسر لكن لو أنت تاجر أنت بتخسر كتير في أرباحك مش هقولك بتخسر في رأس المال الأصلي فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددكم وينفع بكم ويثقل موازينكم ويعني يعيدنا إلى سابق عهدنا أي أيام يعني هكذا كنا في أوقات اللي أنا على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده كتير منكم مر عليه وكان عنده صحة عالية جدا وثبات نفسي عالي وثبات إيماني عالي يقول لك الحمد لله كنا بنصوم اثنين وخميس كنا الحمد لله ما بنامش إلا لازم أقرأ أقرأ وردي وكنت الحمد لله محسنة جدا لزوجي وكنت بفضل الله علاقتي جدا عالية جدا بكذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا أنا ما بقولش إن الحاجات الجديدة دي اللي إحنا بنعملها غلط لكن لابد إن إحنا نستعين يا جماعة نستعيد هذه الأمور لأن القبر أمامنا القبر أمامنا ولم يعد أمامنا وقتا كثيرا ما عادش في وقت كتير بيننا وبينه مفيش طرف فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم